بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد مع فصل جديد نقوم بدراسته إن شاء الله تبارك وتعالى من كتاب الفتنة بين الصحابة قراءة جديدية قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان واليوم إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن فصل بعنوان حصار عثمان ابن عفان ومقتله رضي الله عنه انتهينا في الفصل السابق عند هذه الحجج الدامغة البالغة التي أقامها عثمان رضي الله عنه وارضاه على الثوار الموتورين المجرمين من الغوغاء والرعاع الذين خرجوا من الكوفة والبصرة والشام ومصر وهم لا يريدون إلا أن يعزلوا عثمان رضي الله عنه أو يقتلوه فما خرج القوم لله جل وعلا أبدا ولكنهم قد خرجوا متسترين تحت مسائل تخص الدين فكان من الواجب بعدما أقام عثمان رضي الله عنه وارضاه الحجة عليهم أن ينصرفوا وقد عرفوا الحق حينما أوردوا عليه بعضا من الشبه فرد عليهم على كل شبه مما أوردوها عليه وأجاب عن كل سؤال سألوه إياه فكان من الواجب بعدما أقام عثمان رضي الله عنه وارضاه الحجة عليهم أن ينصرفوا وقد عرفوا الحق ولكنهم ما خرجوا للحق لو كانوا خرجوا للحق لكانوا عادوا حينما جل لهم عثمان هذه القضية ولكنهم في الأصل ما خرجوا للحق وإنما خرجوا والحقد, والحقد الأعمى يغلي في قلوبهم وقد أعمى أبصارهم لا يريدون إلا عزل الخليفة أو قتله فالمقصود ظن عثمان رضي الله عنه وارضاه أن القوم بعد أن عفى عنهم وبين لهم الصواب أنهم سيعودون إلى بلادهم بعدما أخذ عليهم العهد أن يرجعوا وألا يشقوا عصا وألا يفرقوا جماعة المسلمين ولكن كما ذكرت ما خرج القوم إلا وقد خططوا ودبروا لقتل عثمان رضي الله عنه فبعدما انصرفوا من المدينة وعاهدوا عثمان رضي الله عنه على ذلك سرعان ما عادوا جميعا على الرغم من اختلاف طرقهم التي سلكوها ليفاجئوا المدينة يوما بحصارهم ببيت الخليفة من جديد بحصارهم لبيت الخليفة من جديد يعني بعدما انصرفوا من أمام عثمان وتفرقوا كلا يسلك طريقه كلا يتجه إلى بلاده فجأة عادوا جميعا مجتمعين مرة أخرى لحصار بيت الخليفة فسبحان الله كيف عاد أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وأهل مصر في وقت واحد لتلتقي هذه العصابة المجرمة أمام بيت عثمان والمعلوم أن الطريق إلى الشام يختلف تماما عن الطريق إلى البصرة وعن الطريق إلى الكوفة وعن الطريق إلى مصر هذا سؤال لابد أن ننتبه إليه والجواب أن هؤلاء قد عادوا عبر مسرحية هزلية لا يجيدها إلا الأفاكون يعني الكذابون ادعوا من خلال هذه المسرحية الهزلية أنهم في طريق العودة قبضوا على رجل وقالوا بأن هذا الرجل هو رسول من قبل عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى واليه على مصر هم راجعين يقولوا ده احنا قبضنا على واحد عثمان بعته لمصر وهذه أول أكذوبة فوالي عثمان على مصر هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان قد استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يركب إليه إلى المدينة بعدما سمع ما سمع بعدما سمع ما سمع فأذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه ففي الوقت الذي زعم فيه المجرمون الكذابون أن الرسالة جاءت من عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى وليه على مصر كان وليه على مصر في طريقه إلى المدينة يعني بيقولوا أن عثمان من المدينة باعت مع وليه على مصر اللي هو عثمان اللي هو ابن أبي السرح عبد الله بن عبد الله بن سعد ابن أبي السرح خارج من المدينة لأن مقر الخلافة كان في المدينة فخارج من المدينة رايح فين على مصر هم بقى بيقولوا ان هم قابلوه خارج من المدينة رايح على مصر في الطريق فمسكوه مع انه هو اصلا كان جاي من مصر رايح على فين على المدينة قالوا بأنهم قبضوا على رسول أمير المؤمنين عثمان وقد أرسل معه عثمان كتابا يعني رسالة بخطه وعليها خاتمه يأمر فيها عثمان أميره في مصر أي عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يقتل هؤلاء أو يصلبهم فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب وعادوا إلى المدينة خلي بالك بقى تاني مين والي عثمان على مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصالح جميل عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي عثمان على مصر وأين مقر خلافة عثمان في المدينة المنورة عبد الله بن سعد بن أبي السرح جالس في مصر وليها فاستأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه عن طريق انه بعت له رسول من عنده رسالة يعني استأذنه ان هو يجي من مصر يروح المدينة خلاص وبدأ فعلا في الانتقال بعد موافقة عثمان هما بيقولوا ان هما قابلوا رسول من عند عثمان رايح لمين رايح لمصر فقبضوا عليه فلقوا معاه رسالة اه ده هم اللي بيقولوا كده بيكذبوا يعني ان سيدنا عثمان قدام الناس والصحابة في المدينة عفى عن دول عن هؤلاء المتآمرين عفى عنهم وسامحهم و... ثم دبر لهم كده ان هو يقتلهم قبل- اول ما يوصلوا هي دي كانت حجتهم يعني او كذبتهم فالمقصود عادوا للمدينة هم عملوا كل ده عشان يلاقوا لهم مبرر يرجعوا بيه تاني فأتوا عليا رضي الله عنه وارضاه فقالوا له ألم ترى إلى عدو الله يقصد بذلك عثمان كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه طب انتوا جايين تشتكوا ليه ما انتوا كده خلاص حكمتوا هكذا يحكمون في الحال قالوا فقم معنا إليه فقام علي رضي الله عنه وارضاه قال والله لا أقوم معكم قالوا فلما كتبت إلينا طب انت بعت لنا نيجي ليه فقال علي والله ما كتبت إليكم فنظر بعضهم إلى بعض وهذا يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين خلي بالك فريق خادع وفريق مخدوع وما أكثر المخدوعين فالفريق الخادع الذي يقود الحركة القائد الذي يدبر المؤامرة السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج والرع- والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق خلي بالك بقى هما بدأوا يبصوا لبعض فمعنى كده كأنهم ايه فريق بيستغرب يقول الله هم مش عليه هو اللي بعت لنا وقال لنا ان عثمان خد الخلافة مني وان انا اولى بالخلافة وان انا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بيستغربوا امال ازاي ازاي هو بيقول لا فاهم ازاي فمعنى كده ان في فرقة قالت لهم يا جماعة علي بن ابي طالب بعت لنا رسالة وبيستنجدنا زي ما حصل برضه كتير من الناس بدأت تجري فين في ميدان التحرير حوالين مظاهرات على فكرة يا شيخ الموضوع داخل في الجد الناس بتزيد ما انا الناس عارف بتروح الناس جات لي يعني بقول لواحد شيخ بقول له لا يجوز كذا فقال لي لا انا عندي حجج وعندي احاديث تقول ان يجوز يعني انت مش طلوع ما ضربناش بالنار احنا معتصمين ده مش طلوع عند الحاكم يعني مش عارف بقى عباية، قال لي عندي ادله من الكتاب يا ادله ايه قلت له اجيب لك الكتاب ما قدرش بقول له انا بدرس وبتاع قلت له انا عندي ادله ان لا يجوز طلوع عند الحاكم قال لي الكلام ده وطلوع ما طلعناش ما موتناهوش ده مش ده ظالم وسارق واموالنا وي وبعدين ده مش طلوع احنا معتصمين لغايه هو ما يطلع من نفسه وما طلعناش
يا سلام ودنك منين يا جحا قلت له ما انت ايه؟ المهم هو نفس الحركة اللي عملوها اليهود آه.
في يوم السبت الناس لما جم يصطادوا الناس كلها حر ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت راحوا راميين الشبك يوم الجمعة وخدوا الشبك من البحر يوم الأحد فقال لك احنا ما اصطادناش كده السبت السبت انا واخد فتوى من الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم في اسكندريه ان الموضوع دوت يجوز الطلوع في الوقت دوت لان ده اجماع على الناس كلها ان ده فاسق و- وقلت له يعني بس الشرع بقى انا مش لا يبقى نرجع يبقى نرجع بقى للدكتور محمد اسماعيل المقدم لأن الدكتور لازم نسمعه ما نخ- ما تاخدش كلام مرسل هم انا ما- ما- ما قلت له طيب المفروض ان انا هنزل ما انا كنت هنزل دلوقتي بس مش دلوقتي يعني قبل قبل آه.
شويه بعد العشاء على طول هاخد الكتاب واروح لهم بس قلت استنى ما يجيش فاتحه الاول
خير إن شاء الله الموضوع بيزيد ده كل الناس بتزايد
ما هو ما احنا لسه بنقول هو اهو بيقول لك لا وفي ناس بدات تاخد فتوات من اهل الدين بقى في مشايخ بتقول اه اه اطلعوا اه كده
نسأل الله العافية والسلامة فقال علي رضي الله عنه وارضاه والله ما كتبت إليكم فنظر بعضهم إلى بعض فهذا يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين فريق خادع وفريق مخدوع وما أكثر المخدوعين فالفريق الخادع الذي يقود الحركة القائد الذي يدبر المؤامرة السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج من السذج والرعاع والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق والذي نظر كما يقول ابن عربي رحمه الله هو الفريق الثاني يعني فريق الايه المخدوع فتركهم علي رضي الله عنه وارضاه وخرج من المدينة فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له لقد كتبت فينا كذا وكذا فقال لهم عثمان الحيي الكريم إما أن تقيموا اثنين من المسلمين يعني ليشهدوا علي أني كتبت هذه الرسالة الخطيرة أو ي- يميني فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر يا إما تجيبوا اتنين شهود يشهدوا أن أنا كتبت يا إما أنا أقسم بالله إن أنا ما كتبت وهو إيه أمير المؤمنين سبحان الله طب يبقى فكرنا ساعه على حاجه موضوع الحلفان اليمين ده. خلينا ماشي.
هي في حاجه سوره انتهاء من النور ما هو احنا عندنا دلوقتي ما هو هو ده ده دلوقتي دليله ما أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين ع- آه، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وللحديث شاهد أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعي على المدعى عليه يعني المتهم هو اللي يحلف عن ابن عباس الحديث آه، قول طب عايز تقول ايه في ايه انتهاء في سوره النور ماشي بس ده, ده الآية دي خاصة بالرجل وزوجته لما يكون دخل لقى زوجته معاها حد راجل مثلا أو لقى بتزني يحلف ثلاث ففي مرات.
الحالة ديت هو مش هيقعد يقول لها يقول لها استني ما تقلقيش ويقول للراجل معاها استنى عن إذنك هروح أجيب شهود واجي لكم مش هينفع فساعتها لما يحصل مشكلة بين زوج وزوجته في حاجة زي دي بيقوم يروحوا للقاضي هما الاثنين فيحلف كم هو المفروض يجيب كم شاهد ثلاث مرات.
هو المفروض يجيب كم شاهد اثنين الرجاله وستتين ورجل لا يجيب أربع شهود في قضية الزنا أربع شهود خلاص كده فهو طبعا مش هيقدر يجيب أربع شهود فربنا عوضها له بمين بقى بأربع أيمان ثلاث أيمان إن هو شاف وإن هو صادق وهي كذابة واليمين الرابع باللعنة بقى عياذا بالله على اللي بيكذب وهكذا وهي برضه لو نفس الأمر فكانت أربع أيمان بدل أربع شهود نعود لقصة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه المقصود أن سيدنا عثمان قال إما أن تقيموا اثنين من المسلمين يعني ليشهدوا على عثمان أني كتبت هذه الرسالة الخطيرة أو يميني أحلف فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر فتدبر هذا النص لتقف على الأكذوبة الكبرى فلقد نسب كتاب مزور إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه ونسب كتاب مزور إلى علي رضي الله عنه وارضاه ونسب كتاب مزور كما سنرى إلى عائشة لتتم, لتتم الخ- الخطة شوف يهود اللي هو عبد الله بن سعداء عبد الله بن السبق اللي هو ابن هو السوداء كان اسود اصلا ولا هو أسود؟
اسمه ابن السوداء أو عبد الله بن السبق إن من أعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين التي كانت في الغرب والتي أخذت طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر لتنزل إلى خليج السويس ثم إلى العريش وبعد كده يخشوا بقى على الجيزة بقى وكده فكيف التقت هذه القوافل في وقت واحد عند باب الخليفة بعدما سار كل فريق في اتجاهه حاجة غريبة لاحظت ولذا تدبر فقه وعبقرية علي رضي الله عنه وارضاه فهو أول من فطن لهذه الخطة الخبيثة ولم لا وقد تربى علي في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم تربى في حجر المصطفى وكفر قا- ما النبي صلى الله عليه وسلم ربى سيدنا علي عنده ليه ليه ما هو ولاد أبو طالب كتير علي وجعفر وعقيل و و- كتير اشمعنى علي لأن أبوه أبو طالب يقرب للنبي عم النبي عم.
لما جه عبد الله أبو سيدنا محمد مات
ابو طالب هو اللي كان لا اللي رباه جده جد عبد المطلب فلما جده بيموت شاف من ولاده ما ولاده بقى عنده بقى ابنه آه، ابو لهب ما ده بقى عم النبي صلى الله عليه وسلم ايوه وابنه ابو طالب وابنه كذا وكذا وكذا فشاف مين فيهم اللي ينفع يسد في الموضوع ده فلقى مين ابو طالب بس ابو طالب فيه مشكلة عياله كتير وفقير بس هو اللي هيقدر يربي النبي صلى الله عليه وسلم فعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو طالب ابو ابو طالب قال له يا ابني خد ابن اخوك ربيه عندك يتيم لا له ام ولا له أب فهو رباه وأكله وشربه وعيشه معه كبر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج السيدة خديجة وأبو طالب راجل فقير عياله كتير فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يرد له الجميل فخد أصغر واحد في ولاده الله عليه
فهمتني؟ فخد علي معاه رباه في بيته بس هو ده المشهد يعني فهمت المقصود ايه؟ فقد تربى علي في حجر المصطفى وكفى فعشان كده لازم يطلع علي قال لهم كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر طب أهل مصر هو عايز يسألهم كده طب خلاص أنا مفترض معاكم إن عثمان بعت رسالة عشان يقتل فيها مين أهل مصر طب انتوا لولي على مصر اللي هو مين عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أنا عايز أفهم بقى إيش جاب الشامي على المغربي أنتوا بقى يا أهل البصرة وأهل الكوفة عرفتوا منين إن أهل مصر هيتدبحوا فهمت إزاي؟ وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا والله أمر دبر بالمدينة ده أنتم متفقين عليه قبل ما تمشوا من قدام عثمان استوعبتم أيها الأحبة هذه العبارات الخطيرة فلقد استأجر هؤلاء راكبا لينطلق إلى الشام بحكاية هذه الرسالة المكذوبة التي أمسك بها أهل مصر وأرسلوا في الوقت نفسه رسولا آخر إلى أهل الكوفة وإلى أهل البصرة يخبرهم ما كان من أمر الرسالة المكذوبة على لسان عثمان ليرجع الجميع في وقت واحد وتلتقي هذه العصابة المجرمة حول بيت الخليفة رضي الله عنه فقال الثوار العراقيون فضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا في الرجل ليعتزلنا أي فضعوا الكتاب على ما شئتم يعني فسروه كما تريدون يعني ايه يعني الكلام ده كذب الكلام ده صدق برضه هنعمل ايه هنطلع على عثمان ونخرجه فهمت ازاي لكن انظر إلى ما خرجوا إليه أصلا لا حاجة لنا بهذا الرجل بس هو ده اللي هم عايزين اللي حصل مع, مع طبعا فرق كبير بس احنا بناخد من التاريخ عبر دلوقتي حسني مبارك طلعوا قالوا له احنا عايزينك تغير الايه المادة كام 76 و77 عمل ايه غير المادتين قالوا له احنا عايزينك تغير الحكومة عمل ايه غير الحكومة عاوزينك تلاحق المفسدين في البلد اللي خدوا مالنا ومال الشعب زي احمد عز بتاع الحديد وزي فلان وفلان وفلان عمل ايه مسكهم احنا عاوزين كل عاوزينك ترخص الاسعار فعلا الاسعار بدأت ترخص وشفناها احنا عايزين ترفع المرتبات احنا عايزين تغير نظام الشرطة وتخلي الشرطة ما تحكمش بالظلم في الناس انت دلوقتي انت مشيت في الشوارع وشفت الشرطة عامله ازاي انا ماشي في الشارع ولا اقسم لك بالله الشرطة واقفة في الشارع انا وقفت انا وقفت بتكلم مع بتاع المرور ولا هو هنا كأنه راجل اقل من الانسان العادي يعني عمل اهو بس برضه في النهايه هم عايزين ايه عايزين حسني يطلع برضه انت فاهم ازاي هي نفس القصة ايه فهم خارجين لهدف واحد هذا هو الهدف الذي من أجله خرجوا ولأجله التقوا وهذا تسليم واضح منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه أو سفك دمه الذي عصمه الله جل وعلا بشريعة نبيه هذا الحوار الذي دار بين علي وبين الثوار مجمع عليه في كتب السيرة والروايات وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين لتخبرهم بذلك ولتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زورت الكتاب باسم وخاتم علي بن أبي طالب فالثوار كما ذكرت فريق خادع وهو القائد وفريق مخدوع وهم الكثرة وللأسف زور كتاب ثالث على لسان عائشة تهيج فيه عائشة تهيج فيه عائشة أي في هذا الكتاب المكذوب المزعوم الصحابة على قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه هم ليه بقى عملوا كتاب من المؤمنين عائشة عشان عدة أسباب وأعظمها عشان هي أم المؤمنين وهي زوجة النبي وهي كانت جمعت بين علوم مختلفة في الشعر في الطب في الفقه في الحديث في كذا في كذا في كتير فالمقصود هل تتصور أن مؤمنة من أمهاتنا الفاضلات في زماننا تهيج المسلمين على قتل عالم من أهل السنة أمي وأمك يعني ستات من العاديين دول لا طبعا فكيف بأم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترعرعت في بستان الوحي وسمعت القرآن وحدها من فم نبيها بل ما نزل جبريل بالقرآن أو بالوحي على زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها إلا في لحاف عائشة رضي الله عنه وارضاه والحديث صحيح فمن الذي يتصور إلا وهو يحمل قلبا من أمراض قلوب أهل الأرض أن عائشة تحث وتهيج الصحابة على قتل عثمان رضي الله عنه وتدبر ماذا قال لها مسروق بن الأجدع ومسروق تابعي كريم جليل من كبار التابعين المقربين إلى عبد الله بن مسعود وحزيفة بن اليمان وعثمان رضي الله عنه يعاتب مسروق بن الأجدع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقول لها لقد كتبت كتابا تؤلبين الناس فيه للخروج على عثمان فأقسمت عائشة قسما لم يقسم به أحد من قبلها قط ليه يعني عملت ايه ماذا قالت عائشة قالت أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون هي تقصد لأن لو أنت مؤمن صدق وهم دول كفار آمنت أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون وخلي بالك المعنى جميل جدا لأن أحيانا إنسان ممكن يبقى كافر كافر بالله خلاص ممكن إنسان يظن أنه مؤمن بالله بس هو في الحقيقة كافر بالله فاهم قصدي ايه يعني يعني كتير من الناس بقى ما أمثلة كتير بس مش عايزين نطول المقام يعني تلاقي بعض الناس آه، يعبد أي حاجة ويقول لك إن هو ده ربنا هو بيعتقد إن هو ده ربنا فبتقول إيه بقى أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سواد في بياض في بيضاء يعني ولا حبر ولا ورق ولا, ولا كلمة أصلا كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره وصححه الحافظ ابن كثير في تاريخه أخي هل تتصور أن عالما من علمائنا يكذب هذا مستحيل فمن يتصور أن أم المؤمنين عائشة تكذب وتكذب لصالح من قفوا مع هذه الحقائق فلقد ذكرت وأكرر لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأصول فإن الحديث عنهم يتطلب صحة العقيدة لو أنت عندك عقيدة صحيحة وتعرف كويس أوي أن دول ما بيكذبوش وأن دول تربية النبي وأن دول قبل كل ده أصلا اختيار ربنا للنبي زي ما قلنا قبل كده الحديث في بداية السلسلة فلا بد أن اللي يجي يتكلم عنهم يكون عنده صحة العقيدة وأمانة النقل ودقة الفهم وإخلاص النية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين الكارهين يعني والكذابين والوضاعين اللي بيألفوا والمبطلين فعائشة تقسم وتقول ما كتبت سوداء في بيضاء أي ما خططت خطا واحدا في ورقة قال الحافظ ابن كثير وفي هذا دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يعني إلى البلدان المختلفة يحرضونهم على قتال عثمان فاللعبة كلها لتشويه تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء اللي هم الصحابة ولتزوير الحقائق ولتأليب الخلف على السلف الجيل اللي جاي متأخر على الجيل اللي سبق ولتشويه حقبة من أحرج أوقات التاريخ الإسلامي حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض عارف ليه؟ لأن أنت لما تتهز الرموز دي ليك في نظرك وتتهز القدوات ما يبقى لكش جيل تفتخر بيه لأن أنت لو دول بقى هم الأصل عندك وبقى هم دول أساسك وقدوتك وأسوتك ساعتها هتشوف عملوا إيه فتلاقيهم فتحوا بلدان ونشروا الإسلام وحاربوا الكفر والكفران ودعوا لدين الواحد الديان وفعلوا وفعلوا وفعلوا ساعتها أنت تعمل إيه ستسلك مسلكهم وتنهج منهجهم من أجل ذلك أرادوا أن يشوهوا التاريخ يبقى هنا دول خرجوا على مين على عثمان رضي الله عنه وارضاه الخوارج الخوارج دول بقى في عصرنا موجودين خلي بالك بس اسمهم في عصرنا ايه بقى جماعة التكفير والهجرة سمعت عنها اللي احنا بقى كان من في التسعينات لما خرجوا على حسن مبارك في اديس ابابا وكانوا عايزين يقتلوه لما كانوا بيفجروا عربيات السياحة في مصر هم دول اسمهم ايه بقى هم التكفير والهجرة هم دول الخوارج خلاصة منهجهم ان يكفر بالصغيرة لو دخنت سجارة كافر لو سمعت اغنية كافر اي حاجة كافر على طول شيخ الناس اللي بتقول في سبيل الله ثلاث ايام واسبوع وبتاع دول اللي بيخرجوا في سبيل الله ثلاث ايام واسبوع و40 يوم والكلام ده دول اسمهم دعوة وتبليغ او تبليغ ودعوة لا دول دول من اهل سنة بس مخالفين لبعض امور السنة دول احنا ما نتهمش ما نتهمهمش في اخلاصهم والله اعلم برضه لان ربنا مطلع على القلوب احنا نحسبهم مخلصين حابين الدين وعايزين ينصروه وعندهم همة انا نفسي فعلا بشيد بهمتهم واجتهادهم وصبرهم على الأذى وياما بيتشتموا وياما بيتهزقوا ويلفوا على الكباريهات ويلفوا على ال- المقاهي ويلفوا في الشوارع على النواصي ويجيبوا الناس للجامع وبيرغبوهم يجيب له مثلا فاكهة في الجامع يعمل ما اعرفش ايه مش حصل معايا قبل كده اه كل ده كويس خير بس هم على بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاهمني ينقصهم العلم ولذلك تجدهم يعني 99 و9 من عشرة يعني الغالبية العظمى فيهم إلا من رحم ربي تلاقيهم على غير علم حتى لما يجي بيعمل المجلس اللي هو بعد صلاة الت- العشاء في المسجد ويقرأ من رياض الصالحين ما يقرأوش القراءة صحيحة ثانيا لما بيقرأوا ما بيشرحش فالناس عوام هتفهم ايه مش لازم تخلص يا عم باب كامل يا عم خد حديث واحد من الباب بس فهمه للناس ترجم مع كلماته اشرح اسقط على الواقع انما تقرأ وخلاص صلى على رسول صلى الله عليه وسلم فالمقصود لابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس ومن هذه الأصول اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إيه اللي احنا قلنا مش أي حد يتكلم في الصحابة فلابد أن الذي يريد أن يتكلم عنهم أو يقرأ عنهم أو يتحدث عنهم لابد أن يكون في مؤهلات أولا نظرة ثقيلة لابد أن يكون عنده صحة العقيدة وأمانة النقل ودقة الفهم وإخلاص النية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين والمبطلين فلابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس ومن هذه الأصول ليعلم عمن يتكلم وفي تاريخ من يقرأ هو بيقرأ تاريخ مين إنه يتكلم عن القمم الذين قال في حقهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند حسن وقد ذكرت أن الله قد زكاهم وعدلهم في مواضع كثيرة في القرآن زي ما اتكلمنا عن فضل الصحابة في الفصول الأو- الأولى وأن رسول الله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قد زكاهم وعدلهم وشهد لكثير منهم بالجنان وهم يعيشون في الدنيا بين ظهراني الناس ويا لها والله من كرامة فتدبر معي أيها الأخ الحبيب الكريم لتقف على هذه اليد الخبيثة التي زورت الكتاب على عثمان وزورت الكتاب على علي وزورت الكتاب على عائشة وزورت بعد ذلك على طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا والسؤال الخطير الآن أين كان الصحابة رضوان الله عليهم والثوار الموتورون المجر- المجرمون يحاصرون بيت الخليفة راحوا فين الجواب لقد كان عثمان رضي الله عنه وارضاه إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي ألمت به المثل الأعلى كان المثل الأعلى لما يمكن أن يقدمه الفرد من تضحية في سبيل أمته وفي سبيل الجماعة فلقد كان بإمكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يفدي نفسه بدماء الصحابة صح؟ عارف يعني إيه؟ يعني إيه؟
يقتل لا، يقتل فيهم لا لا لا مش ويعمل- كده يعني أيوة، كان دفع- دفع عنه دفع.
كان يسيب الصحابة تدافع عنه وهو أمير المؤمنين في القصر محتمي فاللي هيدافع عنه دول مين الصحابة هم موجود في المدينة مين يعني اللي موجودين في المدينة هم الصحابة هيخشوا في القتال مع مين مع بتوع العراق والكوفة والبصرة ومصر فدول هيقاتلوا دول يبقى مين اللي بيموت في النهاية الصحابة فهو أراد أن يحقن دماء المسلمين ما كان عليه فقط إلا أن يأمر الصحابة بل ما كان عليه إلا أن يتقبل رجاء رجاءهم في أن يبذ- يبذلوا ويدفعوا عنه وما توسلوا ليه يا عثمان سيبنا ندافع عنك انت من المؤمنين انت الرئيس لابد ان احنا ندافع عنك لان حرام خروج الناس على ولي الامر وفي ان يحول بينه وبين هؤلاء الموتورين المجرمين يا عم على الاقل نبعدهم عنك لقد حاول كل الصحابة أن يفدوه ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا لماذا؟ إيه السبب؟ يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة كنت مع عثمان رضي الله عنه وارضاه في الدار أي في داره يوم أن قتل فقال عثمان أعزم على يعني بحلفكم يعني أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة لي إلا كف يده وسلاحه فإن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات بسند صحيح خلي بالك شوف قال لهم ايه أنا بستحلفكم بالله لو انتوا شايفين ان انا لي عليكم السمع والطاعة فانا بأمركم دلوقتي بأمر ان ما حدش يتدخل لا بايديه ولا بسلاحه هنا بقى تقدر تشوف مين بيستجيب لأمر الله وأمر رسوله من خلال النطق على لسان ولي الأمر ما هو احنا ليه احنا هو احنا لما بنطيع ولي الأمر احنا بنطيع مين احنا مش بنطيعه احنا بنطيع الله والرسول لأن يعني ربنا قال لي بإيه بتاعة ولي الأمر وأولي الأمر منكم والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه عليكم بالسمع والطاعة أمركم بالسمع والطاعة فإحنا دلوقتي لما بنسمع ونطيع للأمير يبقى بنسمع ونطيع لمين لله والرسول فهم الصحابة فاهمين إيه آه أنت أمير المؤمنين أنت أمرت ب... أمرتنا بأن إحنا نكف أيدينا وأسلحتنا وإحنا ليك علينا السمع والطاعة ليك فهمت مقصود وعن محمد بن سيرين قال انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان يحملون السلاح حتى دخلوا دار عثمان فماذا قال عثمان دي بقى ايه عايزين فرقة خاصة هم عايزين يحموا عثمان بنفسه قال عثمان لهم رضوان الله عليهم جميعا أعزم عليكم أن ترجعوا وأن تضعوا أسلحتكم وأن تلزموا بيوتكم وهذا الحديث أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه وانظر تاريخ الإسلام للذهبي أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال لعثمان اليوم طاب الضرب معك يا أمير المؤمنين يعني النهاردة الضرب القتل بقى هقتل الناس دي فقال عثمان أعزم عليك لتخرجن إلى بيتك يا أبا هريرة وهذا الحديث أخرجه خليفة بن خياط ومن طريق ابن عساكر في تاريخه وأخرجه ابن سعد في الطبقات وخلي بالك أبو هريرة عمل إيه استجاب ومين اللي روى أكتر أحاديث الدين أبو هريرة ومين اللي روانا الأحاديث اللي هي بتاعت بتاعة الخروج على الحاكم وعدم الخروج على الحاكم أبو هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة بس أبو هريرة روى أكثر الأحاديث وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير أنه قال قلت لعثمان يوم الدار اخرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم والله إن, إن قتالهم لحلال يقول عبد الله بن الزبير فأبى عثمان رفض وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال جاء, زي جاء زيد ابن ثابت إلى عثمان رضي الله عنهم فقال يا أمير المؤمنين الأنصار بالباب فإن شئت أن نكون أنصار الله مرتين مرة مع النبي ومرة معك فأمرنا نقاتل أي مرة ينصرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ينصرون فيها عثمان فقال عثمان أما القتال فلا وفي رواية لا حاجة لي بذلك فكفوا ارفعوا لكم الموضوع وروى ابن عساكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن علي بن أبي طالب انطلق وهو معتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه بقى لابس العمامة بتاعت الرسول عشان الناس لما يشوفوا عمامة الرسول يبدأوا إيه يخضعوا فلما لقوا عمامة الرسول على علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب واقف مع عثمان يبقى معناها إيه ابعدوا بقى روى ابن عساكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه انطلق وهو معتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 500 دارع من أبطال الصحابة وقال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ائذن لي في أن أمنعك من القوم فإنك لم تحدث شيئا يستحلون به دمك أدي عليه اللي هم عايزينه يمسك مكانه هو بنفسه واقف مع مين مع أمير المؤمنين فقال عثمان جزيت خيرا يا علي ما أحب أن يهراك دمي بسببي ما أحب أن يهراك دم بسببي سبحان الله آه، عارف الولد اللي هو الولد اللي هو أصلا اللي عامل موقع النت بتاع جوجل المسؤول عنه هو أساس شرارة الثورة اللي قامت دي لما اعتقلوه لسه مخرجينه امبارح الساعة 4 العصر الوزير الجديد رئيس الوزراء الجديد خرج لما خرج وشاف الأحداث دي والناس اللي اتقتلت بكى وقال أنا ما كنتش عايز ده وما طلبتش ان هم يعملوا اللي هم خ- قالوا دوت وطلبوه ده كله انا كنت بطالب بحاجات تانية ايه نصيب وعمل ما اقصدش يعني انت فاهم قصدي ايه فادي علي بن ابي طالب ها هم عايزين يحطوه فين مكان عثمان سيدنا علي بن ابي طالب واقف فين معترض مش عاجبه اللي هم بيعملوه وهكذا مع فارق التشبيه طبعا وهكذا تجمع حول عثمان رضي الله عنه وارضاه كثير من أبطال الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ليدافعوا ويزودوا عن أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه والله لو أذن لهم عثمان في الحرب لحاربوا دون عثمان وكانوا دافعوا عنه وأنقذوه ده دول اللي خدوا الحروب مع الفرس والروم وعملوا وعملوا مش هيعرفوا يقوموا بشوية عيال وبعدين ده دول مين الصحابة اللي دي- ايد الواحد ومسكت سيفه مباركة يعني يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله وطيب ثراء وخلي بالك عايز أقول لك برضو حاجة ابن العربي بالألف واللام ده من أهل السنة في واحد تاني مبتدع مضل اسمه ابن عربي من غير ألف ولام خلي بالك لما تيجي تقرأ ماشي ابن عربي الصوفي بتاع فصوص الحكمة وبتاع ما اعرفش ايه وصل لدرجة ان هو بقى يعني يقول لك ان استغفر الله العظيم يا رب يقول لك ان ربنا بيحل في كل مكان فلما تشوف آه، اي مخلوق من المخلوقات مش عايز اذكر اسماء مخلوقات ها يقول لك يبقى ده الله يقول لك انا الله والله انا اعوذ بالله المهم يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله وطيب ثراه وعشان ما تنساش ما تتلخبطش برضو بعد كده ممكن تنسى فبص اللي فيه الألف واللام هو ده اللي من أهل السنة المنزوع الألف واللام هو منزوع الدين منزوع الكرامة عشان ما تنساش كده فالقاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله ماشي كده رحمه الله ها؟
تعالى وطيب ثراه قال في كتابه النافع المهم في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم قال إن عثمان مظلوم محجوز بغير حجة محجوز بغير حجة يعني قتلوا عليه بحجج بس وأن الصحابة براء في ذمته بأجمعهم لأنهم أتوا إرادته وس- وسلموا له راية في إسلام نفسه عفوا وسلموا له رأيه في إسلام نفسه يعني نزلوا عند رأيه في أنه يسلم نفسه يعني خلي بالك لما يقتل عثمان ممكن يجي واحد بعد كده يقول لك آه والصحابة كانوا فين والصحابة ما نصروهوش ليه الصحابة سابوه يتقتل ليه يبقى الصحابة دول خونة نقول لهم لا بالعكس ده هم خضعوا الأمر أمير المؤمنين قال لهم كفوا أيديكم والزموا بيوتكم فالتزموا أمر أمير المؤمنين فعثمان قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من من ثار, من ثار عليه في هذه الثورة قال له ما تتروش وروي عنه أنه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء ليه عارف ليه صبر على عارف ليه البلاء.
ليه ليه؟ ليه؟
ليه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بسفك الدماء ارجع لقصة قابيل وهابيل أيوة، كنت لسه أقول لك عشان ما يبقاش كل واحد يصل دماغه كل اللي هيحصل بعد كده يقف وراه.
في دم في الخلافة هيكون في ميزان سيئات مين هيكون في ميزان مين اللي عمل أول واحد مش عايزين نقول عثمان ده آه.
اللي عمل أول واحد فهمت المقصود ايه؟ ربنا قال ايه في ختام قصة قابيل وهابيل قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ليه؟ لأن هو التفسير بقى تحت لأن هو لو مكن له لهذا القاتل أصلا بعض الناس يجي يعترض على الآية بالمناسبة بقى عشان إيه لما تيجي شبهة عليها تبقى ترد يقول لك إيه ده يعني واحد عاش 60 سنة ولا 80 سنة قتل قتلة يا عم طول ال 80 سنة لما يموت يخش النار 80 سنة مش يخش أبد الآبدين وما لا نهاية نقول له لا لأن دوت لو عاش 100 سنة هيقتل لو عاش 200 هيقتل ولو عاش 1000 ولو عاش أبد الآبدين فهمتني دي؟ وبعدين فكأنما قتل الناس جميعا ليه لأن هو لو ممكن له من قتل الناس جميعا لقتلهم هو إيه اللي منعه من يقتل الناس كلها أنا مش متمكن إنه مش متمكن منهم كله إنما اللي اتمكن منه عمل فيه إيه قتل فهمتها دي ده بالإضافة بقى إن هو قدوة وجرأ كل من بعده إن هو يسلك مسلكه وينهج منهجه فبقى في مثال والعكس بالعكس بقى في الخير برضه نفس الحكاية قبيل ده هتروح تجي ورا منه.
فالمقصود عثمان رضي الله عنه وارضاه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من منع الصحابة من قتال من قاموا عليه بهذه الثورة وروي عنه أنه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بسفك الدماء فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى الأمة بنفسه ودمه والسؤال الآخر هل كان عثمان ولو لم يأذن للصحابة بالقتال عاجزا عن الفرار إلى الشام أو إلى مصر أو إلى بلد من البلدان لأي وال من ولاته على هذا المصر على هذا المصر يعني على هذه البلد يعني زي ما عمل آه، ابن علي.
ابن علي بتاع تونس ما هو فر وجي راح فرنسا فرنسا قالت له ايه لا اسفين مش هينفع وراحت ايه مشته فبقى يدور له على اي بلد تاني سيدنا عثمان ما كانش عارف يهرب الجواب لا عادي يعرف يهرب مفيش مشكلة بل طلب منه أن يفر ده هو اتقال له فر كمان لقد قال معاوية رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه وارضاه يا أمير المؤمنين ابعث إلى أبعث إليكم جندا يعني من أهل الشام ليقيم معك إن نابت المدينة نائبة أو إياك أبعت لك حراسة خاصة لو حصل أي حاجة يبقوا يحموك ولو حصل أي مشكلة في المدينة يقدروا يخرجوك أو يعملوا أي حاجة فماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه قال أخشى أن أضيق الطرق والأرزاق بجندك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سبحان الله سبحانك يا خالق عثمان شوفوا ليه مش عايز جيشك يجي معاوية بن أبي سفيان في الشام كان مجهز جيش قوي قال له مش عايز جيشك يجي معايا ويقعد هنا في المدينة فيضيق المدينة ها ويضيق الرزق على أصحاب الرسول مش الجنود دي هتاكل وهتشرب وهتسكن في بيوت مش الجنود دي هتتحرك في الشوارع فقال له معاوية إذا فاخرج إلى الشام طب تعال أنت لا تبقى بالمدينة فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه والله ما كنت لأقبل جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إما يقصد بهذا الجوار يعني حماية لأن من كلمة أجار أو يقصد بها المجاورة يعني يكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو المعنى الأوضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت صلى الله عليه وسلم ف... فالمقصود به المكان جوارة المكان يعني اللي هو يكون جار لي إن عثمان رضي الله عنه وارضاه قوي الإيمان راسخ اليقين كبير النفس وكان يعلم يقينا أنه سيبتلى مش نبي قال كده ألم يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ألم يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه ألم يعاهد عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر إذا ما وقعت به الفتنة مش كل ده حصل الجواب بلى نعم وهذه الفتنة قد وقعت فلتصدق الله يا عثمان والتفي بعهدك لرسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة آه وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة عن عبد الله بن حوالة الأزدي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا هو بيعمل ايه بشد الانتباه وبيأكد على أهمية الأمر قالوا ماذا يا رسول الله قال موتي وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه من نجا من ثلاث فقد نجا موتي موت النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر صبر لحد ما يتقتل بالحق يعطيه وهذا هو ما كان منه رضي الله عنه فلقد فدع عثمان رضي الله عنه وارضى الأمة كلها ونظام الخلافة بنفسه إذ لو تنازل عثمان لهؤلاء المجرمين لصارت سنة فكل عصبية مجرمة وكل عصبة وكل عصابة مجرمة لا ترضى عن خليفة المسلمين أو عن أميرها تقوم عليه لتخلعه فساعتها يعمل إيه؟ ينخلع يبقى مش هيكون للمسلمين أبدا خليفة لأن ما حدش أبدا ما يجتمعش عمر دولة كاملة بالرضا عن شخص بعينه أبدا إن أرضينا إن أرضى أطراف لم يرضي الآخرين ده سنة الله في الكون ما ينفعش دي حاجة كونية ما ينفعش أب... أنت نفسك بتصرفك في بيتك ولادك كلهم عمرهم ما يكونوا راضيين عنك ده على مستوى إدارة البيت فما بالك بقى بإدارة الشركة عمر كل الموظفين ما يكونوا راضيين على مديرهم فما بالك بإدارة الدولة عمر كل المحكومين ما يكونوا راضيين على حاكمهم هي كده احنا عندنا المثل بقى يقول لك ايه جحا اخر ما زهق شال حماره اللي هي القصه جحا ماشي هو وابنه معاهم الحمار راكبين هما الاثنين على الحمار معدي ناس شافته قالت شوف الراجل اللي هو وابنه مفيش في قلبهم رحمه راكبين على الحمار هما الاثنين مش واحد ينزل يست... عشان يبقى الحموله خفيفه على الحمار نزل مين جحا قالوا شوف الولد قليل الادب راكب وسايب ابوه ماشي في الشارع نزل الولد وطلع جحا قالوا شوفوا الاب اللي ما فيش في قلبه رحمه ممشي ابنه الصغير على رجله وهو راكب نزلوا هما الاثنين مشيوا سابوا الحمار قالوا شوفوا الراجل المجنون شال حمار وماشي على الارض راح شال الحمار في الاخر فالمقصود ايه ما حدش هيلاقي ما حدش يعني ارضيت فئه مش ترضي الباقيه فمما لا شك فيه أن عثمان بهذا الصنيع قدم أعظم وأقوى ما يفعله رجل صادق لأمة قلدته مقاليد الأمور خلي بالك عثمان رضي الله عنه رضاه تمسك بالمدينة تمسك بالحكم ليس حرصا على الكرسي فهؤلاء ليسوا من هذا الصنف ما تمسك ليه عشان ما تبقاش سنة يعني كل ما تخرج حرب على الحاكم يوم سايب البلد ويطلع يمشي يوم جايين حاطين اللي هم عايزينه ويبقى ظالم او يجي واحد تاني يقوم ويقوم فئة تانية تقول لا مش عايزينه يعني عايز اقول لك تخيل احنا دلوقتي كده خلاص خلاص خرجوا على حسن مبارك ماشي حسن مبارك ها هنفترض الاخوان عايزين مين اللي يمسك البلد واحد من الاخوان طيب بتوع احزاب المعارضة عايزين مين اللي يمسك واحد منهم طب بتوع الحزب الحاكم عايزين مين اللي يمسك طب الشعب عايزين مين اللي يمسك مش عارف.
ألوف بقى ألوف أنا سمعت في في النشرة واحد يقول لك إيه ما يمشي سمعت ناس بيقول لك كده في الإذاعة يقول لك ما يمشي يا عم ما إحنا عندنا الدكتور أحمد زويل يا ابن أحمد زويل بتاع الزراء إيه دخله في سياسة الدولة أنا مش فاهم أنت فاهم إزاي هو بقى إيه ما هو ده يد- يدول لك على الجاه هم عايزين أي حد يحطوه خلاص إنما ده ينفع ولا ما ينفعش ما بيبصوش يقول لك ما اعرفش الدكتور مين يا ابني ده دكتور إيه دخل ده في ده أنت فاهم قصدي إيه فسبحان الله يعني فلقد كان عثمان رضي الله عنه وارضاه يعلم يقينا أن هذه الفتنة ستقع وقد وافقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ألا يخلع نفسه وعلى أن يصبر والحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وغيرهما عشان كده قلت لك اقرأ كتب السنة اقرأ كتاب إيه فضائل الصحابة في كتب السنة فالحديث رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي عثمان وهو محصور في الدار بعد ما حصروه وعنده المغيرة بن, شع... المغيرة بن الأخنس رضي الله عنه انظر ما يقول هؤلاء القوم يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك يعني انجو بنفسك واترك الخلافة فقال ابن عمر يا أمير المؤمنين إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا هتفضل عايش يعني انت بقى انت هتخلع هتسيب الخلافه وتنخلع عشان ايه عشان تفضل عايش طب وانت هتنيك طول عمرك كانه بيقول له ايه؟ هي موته ولا اكتر فتدبر النصيحه الصادقه يا امير المؤمنين اذا خلعتها يعني الخلافه اما خل ام مخلد انت في الدنيا الجواب قال عثمان لا قال عبد الله بن عمر فان لم تخلعها هل يزيدون على ان يقتلوك طب ما هم هيقتلوك ولو انت خلعتها هيقتلوك ولا مش هيقتلوك ممكن يقتلوك طب هيقتلوك كم مرة مرة واحدة ولو ما خلعش هيقتلوك كم مرة مرة يعني هي موتة واحدة فمش فارقة فاهم ازاي قال هل يزيدون على أن يقتلوك قال لا قال فهل يملكون لك جنة أو نارا قال لا قال ابن عمر ابن عمر بقى قال فلا أرى أن تخلع قميصا قمصقه الله عز وجل فتكون سنة ربنا اداك ده فتكون سنة يبقى أنت الناس هتقلدك من بعدك كلما كره قوم خليفتهم قتلوه حتى لا يقوم لله دين ولا للمسلمين نظام شوف, شوف الكلام ده عبد الله بن عمر مين بقى عبد الله بن عمر يا ريتك كده تقرأ عن عبد الله بن عمر كده في فضائل الصحابة أو تقرأ في مسند الإمام أحمد باب عبد الله بن عمر
عندي هنا في لا لا آه، عبد الله او اقرا آه، اقرا عن عبد الله بن عمر في قصص الصحابه عندنا قصه حياه الصحابه ده لقبوه بالعابد الزاهد الناسك ده هديك موقف واحد من حياته موقف واحد عشان تعرف من عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر جه في اخر حياته بقى اعمى عارف ليه من الوضوء بتقول ايه ده ما الناس كلها بتتوضى ما حدش بقى اعمى من حرصه كان بيدعك عينه لدرجة ان المية تقعد تخش فمن كتر دعكه لعيني عينه مع ان مش مطلوب منه من حرصه على اتباع السنة في مرة ماشي في الشارع فجأة مع أصحابه راح من- انحنى وبعدين قلتها دي فقالوا له ايه ده في ايه قال لهم اصل زمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت وانا ماشي معاه في مرة في الطريق ده في المكان ده كان في شجرة فالنبي لما عدى انحنى قالوا طب الشجرة مش موجودة قالوا لهم لا بس أنا مفيش حاجة النبي يعملها وما عملهاش فاهم ازاي ادي عبد الله بن عمر واخرج الامام احمد بسند صحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يجلس في بيت عائشة رضي الله عنها قال ادعوا لي بعض اصحابي فقالت عائشة ابو بكر يا رسول الله قال لا قالت عمر يا رسول الله قالت لا قال لا قالت ابن عمك علي قال لا قالت عثمان قال نعم قالت عائشة فلما جاء عثمان قال تنحي فجعل يصاره ولون عثمان يتغير يعني يصاره يعني يتكلم معه بكلمة سر يقول له إيه سرا ولون عثمان يتغير ده اللي بتحكي لنا سيدة عائشة فلما كان يوم الدار يوم حصروه يعني في اليوم الذي حاصروا فيه عثمان وحصر فيه في هذه الدار وحصر فيها قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في المقدمة وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية وقال البصيري إسناده صحيح رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني صحيح ابن ماجه إيه بقى العهد ده يا عثمان هذا العهد كما هو معلوم وسأبين الآن ألا يخلع عثمان نفسه أبدا من الخلافة حتى لا يكون هذا الأمر سابقة في تاريخ هذه الأمة ومن الأحاديث الجميلة الموضحة لذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والترمذي في سننه بسند صححه الألباني في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ده حديث ما فيش بعده حديث شفت انت دي معجزة سمعت من عمرو شاهد
وهذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكرنا وهو حديث صحيح كان بيحكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعثمان ثلاث مرات هل هناك أمر أصرح من هذا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة شديد القوة اللي هو مين؟
جبريل أيوه كده يعني كتير من الناس يقول لك ربنا لا شديد القوة اللي هو جبريل عليه السلام أنا- والآيات يفسر بعضها ما بعض عرفتهاش قريتها آه، حديث آه، كتاب اللي قلت لك عليه قيم أو اللي هو قصص الصحابة آه.
في بداية سيدنا جبريل القوي.
فالمقصود هنا برضو نستخلص حاجة أنا عايزك تتخيل كده ولما تيجي تقرأ تخيل إن أنت عيش المشهد نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال له وقعد يقول له أنت هتخلد في الدنيا قال له لا قال له أنت الناس دي تضمن لك جنة ولا نار قال له لا قال له طب أنت هتموت كم مرة قال له مرة قال له قال له خلاص ما تمشيش وتسيبها عشان ما تبقاش سنة الأسئلة الكتيرة دي تدلك على ان عبد الله بن عمر كان عارف الحديث ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يا عثمان انه لعل الله يق- يقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم الطبيعي إن هو- تحس ان هو يعرف الحديث ده تحس إن هو- لا ما يعرفوش مش يعرف.
عارف ليه ليه ليه؟
لانه لو يعرفه كان قال له ايه الا تذكر يا عثمان حديث الرسول لك آه.
بس فده دليل على فقه وذكاء عبد الله بن عمر برضه ومن شدة ملصق ملاصقته للنبي بقى يقول نفس كلام النبي يكون ملهم زي أبوه ما انا بقول لك اهو بيقول نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يا عثمان إنك مقتول مستشهد ده كلام النبي ليه فاصبر صبرك الله خلي بالك لحد هنا سيدنا عثمان ممكن عادي مفيش مشكلة يقول لك أنا ممكن أبقى ماشي يطلع عليا قطاع طرق يقتلوني الكلام عادي كده لكن هنا بقى يبدأ يبان ولا تخلعن قميصا قمصقه الله عز وجل يعني الخلافة ممكن يكون سيدنا عثمان فهمها ممكن ما يكونش فهمها خلي بالك قميصا قمصقه الله عز وجل فممكن لأن النبي هنا ما صرحش بها فهل ممكن تكون هي صريحة واضحة ليه ولا ممكن يكون هي مش واضحة ممكن واضحة ممكن مش واضحة فلو اعتبرنا ان هي مش واضحة يبقى عشان كان النبي اختار له الكلمة دي عشان مش اول ما يجي يمسك الخلافة يوم لا يقول امسكها ولا ما امسكهاش او كل ما يمسكها يفضل طول اليوم في الم الم الم هتقيس النهارده هتقيس النهارده هتقيس النهارده انما اول ما يتحاصر تبدا بقى الاحداث تيجي في دماغه اه هي كمان قوة إيمان جامدة لما تبقى عارف إن الخاتمين هتتقتل طب أنا إيه اللي ماسكاني فاهم إزاي؟
ما انا بقول لك اهو عشان كده ممكن يكون النبي ايه استعمل له الكلمه دي قمصك قميصا قمصكه الله وانا ورب الكعبه المس استجابه كريمه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان انعكست على اقواله وافعاله من اول لحظه خرج فيها المجرمون لملاقاته في المدينه نعم لقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم مش اللي بقى له ايه بقى فاصبر صبرك الله ما انت مستغرب انت بتقول ايه اصبر ازاي انا ما عشان كان النبي دعاه فقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فصبر الله عثمان صبرا تنوء عن حمله الجبال الراسيات أوامر من النبي بالصبر وهنا برضو عايزين نتعلم درس امتثال لأمر النبي حتى لو في موتك شفت دي؟ مش البسي حجاب ولا البسي نقاب ولا بطل تدخين ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا ده النهارده حصل معايا واحد جالي في زحمه شغل كده وما عنديش بقول له ايه اصلا جابت سيره التحرير ده بكلمه قال لي اول ما هيمسك هيرموكم وانتوا بدقون انتوا عامل لك فالكلمه خدتها عملت نفسي مش واخد بالي و-
اه ما بقول لك اه فأوامر من النبي بالصبر وعدم القتال وعدم الاختلاع من الخلافة فصبر عثمان رضي الله عنه وارضاه ولم يقاتل ولم يختلع ومن الله عليه بالشهادة وفي هذه الأحاديث التي ذكرت لك الآن دلالة واضحة على أن من قتل عثمان من المنافقين المجرمين بشهادة النبي الأمين الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وفي الليلة المقدرة في السنة الخامسة والثلاثين من الهجرة سنة 35 هجرية قام فصلى من الليل ما قدر الله له أن يصلي وقرأ من القرآن ما قدر الله عز وجل له أن يقرأ ونام فجأة ونام فجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رؤياه وقال له أفطر عندنا غدا يا عثمان حديث عند الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل عن أبي سعيد وفي لفظ إنك ستفطر عندنا الليلة يا عثمان والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم في المستدرك وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في- في مصنفه كما قلت وصححه وأقره الذهبي من حديث ابن عمر أن عثمان أصبح فحدث فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الليلة فقال يا عثمان أفطر عندنا فأصبح عثمان صائما فقتل من يومه رضي الله تعالى عنه خلي بالك كان ممكن يموت ويتقتل من غير النبي ما يجيله صح كان ممكن في الخلافة يقوم تقوم عليه الثورة وممكن يحصل كذا وكذا من غير ما يعرف طب النبي ليه عرفه من قبل ما يمسك الخلافة لا لا لا ليه عرفه أصلا لما كانوا مجتمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فارتجى في الجبل فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ليه كانش ما معاهم كانش معاهم علي رضي الله عنه وارضاه يعني اقصد طب ليه كل ده بص بقى افهم الحتة دي ايوه انت احيانا تفاجأ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من المبشرات الا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له يعني ايه الحديث ده ان في اخر الزمان مع الفتن المؤمن الانسان الصالح يبص يلاقي كل شوية يشوف رؤى رؤية وحل رؤى رؤية رؤية رؤية يلاقي بتتنفذ زي ما شافها احنا بقى فينا غلطة ان احنا بنظن ان كلمة رؤية يعني حاجة خير لا الرؤية مش شرط الرؤية ممكن تكون حاجة شر وممكن تكون حاجة خير حاجة الانسان بيحبها وحاجة الانسان ما يحبهاش هتقول لي طب ازاي هقول لك اذا كانت خير فمن اجل اسعاد قلب المؤمن وتبشيره واذا كانت شر فمن أجل تصبيره وتمهيده نفسيا عشان ما تبقاش جايله فجأة صدمة فيبقى مستعد لها نفسيا فهي في النهاية برضو خير فهمت أقصد إيه؟ هي دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إذا أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فالمقصود في رواية الإمام أحمد بسند حسن أن عثمان رضي الله عنه قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة فأصبح عثمان صائما ثم دعا بمصحف مصحفه الذي يقرأ فيه الذي جمعه هو رضي الله عنه فنشره بين يديه فقتل عثمان وهو بين يديه يعني والمصحف في يديه فده كله كان تبشير لعثمان رضي الله عنه وارضاه ان هو سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في الجنة وتصبير لي وتشجيع لي على الصبر لان الانسان برضو مهما كان الانسان مؤمن اه وكل شيء بس الفطره الفطرة والنفس والجبلة اللي جواك تجعلك ان انت لو شفت السيف مرفوع على راسك احيانا ممكن تضعف فتفر وهكذا لكن عثمان حشاه يعني وفي زوائد فضائل الصحابة الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل عمل مسند هو اسمه المسند ليه لأنه مسند الإمام أحمد يختلف عن الكتب كلها يعني انت لما تيجي تفتح عندك صحيح البخاري وتفتح صحيح مسلم عندك والموطأ هتلاقي ايه حديث فوقيها عنوان ده اسمه الباب الباب ده بيتكلم عن امر فقهي معين خلاص مثلا ايه قصر الصلاة في السفر تلاقي تحتيه ايه احاديث كلها بتتكلم عن قصر الصلاة في السفر وهكذا اما بقى مسند الامام احمد مختلف يقول لك مسند اللي هو السند عن فلان عن فلان ده يقول لك مسند أبو هريرة فتحتيه كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة تخص بقى الصلاة تخص الجهاد تخص الزواج تخص فهمت المقصود ايه مات بقى الإمام أحمد بعدين جه ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد فبقى يزود على المسلم فاسمها ايه بقى زوائد زيادة فهمتها دي ففي زوائد فضائل الصحابة يعني هو عامل فضائل الصحابة ومجمع احاديث فعبد الله ابنه زود احاديث تانية في زوائد فضائل الصحابة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بسند صحيح عن عمرة بنت أرطأة قالت عن عمرة بنت أرطأة أنها قالت خرجت مع عائشة رضي الله عنها إلى مكة في السنة التي قتل فيها عثمان اللي هي سنة كم؟ هجرية أي خرجت للحج تقول وفي طريق عودتنا مررنا بالمدينة السيدة عائشة سكنة في المدينة فرحت للحج لمكة وهي جاية بقى راجعة المدينة وفي طريق عودتنا مررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي كان في حجر عثمان يوم قتل تقول فكانت أول قطرة قطرت من دمه قد نزلت على قول الله تعالى في المصحف بين يديه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم في سورة البقرة الآية 137 معنى كده ان هو ايه اخر اخر الجزء الثاني يعني ما لحقش يكمل حتى صرت يعني ما لحقش ده هو لسه بدأ يقرأ ودخلوا عليه
اواخر الجزء الاولاني انت فاهم قصدي ايه ما هي القراءة على ما يوصل لهنا ايه اقل من ساعة على ما يوصل للآية 137 حوالي ساعة الا ربع ساعة الا ربع او نص ساعة يبقى معناها ايه ما لحقش قالت عمرة فوالله ما مات منهم رجل سويا ما ماتش موت طبيعية ليه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد وإحنا قلنا إن هو السند إيه إسناده صحيح وعن محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين اشتهر عنه إن هو صاحب التفسير آه خلاص لكن مش هو اللي عامل التفسير التفسير ده آه، تفسير الأحلام يعني أقصد منسوب ليه مش هو اللي عامله خلاص كده عشان برضو معلومة تبقى عندك عن محمد بن سيرين قال كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي إيه ده طبعا انت بقى لو تطوف بالكعبة وسمعت حد بيقول كده هتنتبه ايه إيه اللي, إيه اللي, إيه اللي ربنا ما أظن- فاهم ازاي يقول فتعجبت منه فقلت يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول مثل ما تقول فقال رجل إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان بن عفان لأصف عنه فلما قتل ووضع في سريره في البيت كان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته فدخلت أظهر أني أريد الصلاة عليه فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته وهو ميت فيبست يدي شلت يداه الأبعد قال ابن سيرين فرأيتها يابسة كأنها عود وهذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ كما في البداية لابن كثير طبعة مكتبة المعارف ومن طريق ابن عساكر ليه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ان هو خلاه نايم في الجو بعد ما مات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا انت انت مستغرب ليه ما هو عياذا بالله لما الفتنة تتمكن من قلب خلاص بينتهي كل شيء يعني هو دلوقتي وصل بيهم الأمر في ميدان التحرير انهم يعملوا تمثال لحسن مبارك ويرموه بالجسم ويحدفوه
شوف
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما عثمان يخطب إذ قام إليه رجل يقال له جهجاه الغفاري تناول عصا سيدنا عثمان بيخطب تناول عصا كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته خلاص فرمي عن ذلك الموضع بأكلة وفي رواية وصاح به الناس ونزل عثمان حتى دخل داره ورمى الله الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات ركبته حصل فيها مرض ما عدتش السنة إلا ومات في السنة دي وهذا حديث أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط وابن أبي شيبة ليه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وفي رواية آه، عف- عفوا وقال الحسن البصري كل الكلام ده بقى بتاع الأجيال التابعين قال ما علمت أحدا أشرك في دم عثمان رضي الله عنه وارضاه ولا أعان عليه إلا قتل ما ماتش موتة طبيعية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والمتتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثمان عشان كده اسمهم إيه؟
كوارث الخوارج المعتدين عليه يجد أن الله تعالى لم يمهلهم بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهم فلم ينج منهم أحد وهو سبحانه حسب المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فالله حسيبه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فلما أصبح عثمان أمر الصحابة الكرام أن ينصرفوا وفتح باب داره وهو صائم وقد شد على نفسه السراويل لبس بنطلون وهو يعلم يقينا أنه مقتول ويخشى لفرط حيائه أن تكشف عورته ما هو لما يتقتل ناس داخله تقتل واحد يبقى بعد ما يقتلوه يعملوا ايه اللي اللي دخل بقى متأخر يعني اللي دخلوا الأول قتلوا اللي داخلين بقى بعد كده لقوه ايه اتقتل هيعملوا ايه ما مغلولين هيعملوا ايه ايه اللي هيضربه برجله وايه اللي هيشوطه وايه اللي هيعمل صح فهيحصل ايه جثته هتتقلب فهتتكشف فلبس بنطلون شوف حقيقي لدرجة فين فشد على نفسه السراويل وفتح كتاب الله الجليل بين يديه وجلس يقرأ القرآن الكريم وهو ينظر انق- وهو ينتظر انقضاض المجرمين عليه في أي لحظة بل هو ينتظر ويرجو أن تقترب هذه اللحظة ليه استعجل عليها ليه ليسعد بالإفطار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر وانقض عليه المجرمون الآثمون كالذئاب المسعورة وأحب أن أنبه في هذا المقام الذي زلت فيه أقلام وزاغت فيه أفهام إلى مسألة من الخطورة بمكان ألا وهي أنه لم يشارك في قتل عثمان أحد من أصحاب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وإنما الذي شارك في قتله هم من السبائية نسبة إلى جماعة مين عبد الله بن سبأ ال- ابن السوداء اليهودي فالذي شارك في قتلهم السبائية هو المنافقين كما كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح النبي سماهم منافقين وقد أشرت إلى ذلك ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 207 وأما ما ذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه سلموه يعني وسابوه وتخلوا عنه ورضي بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر كعمر بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمر بن الحمق وغيرهم أرادوا أن هو يخلع نفسه عشان ينجو بحياته وما جاء في ذلك من روايات تقدح في أحد منهم وتعيب في حد فيهم فلا يثبت بحال إذ هي من رواية الكذابين الوضاعين كالواقدي وغيره والواقدي ده كذاب أصلا معروف عند علماء الجرح والتعديل وهذا ما أدين الله ما أد- أدين الله عز وجل به فالصح يعني هو ده ديني اللي أنا بتدين به لله فالصحابة مبرؤون ومنزهون عن ذلك فليسوا طلاب كراسي ولا مناصب ولا جاه وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهم في جنات النعيم مع سيد النبيين والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فالمقصود انقض على عثمان رض- رضي الله عنه وارضاه وهو جالس في بيته يقرأ القرآن انقض عليه المجرمون الآثمون كالذئاب المسعورة فضربه الغافقي بحديدة معه والتفت الغاق- الغافقي إلى المصحف في حجر عثمان فضرب الغافقي المصحف برجله فاستدار المصحف دورة كاملة واستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتخالطه دماء عثمان كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان زي ما القرآن بيمشي في دمه دمه مشي على المصحف أهؤلاء قوم خرجوا لله يضرب, يضرب المصحف برجله ويدعي أنه خارج لله خوارج وها هو عثمان رضي الله عنه وارضاه الصابر الأواب لم يقاوم ولم يتحرك من مجلسه بل ظل جالسا على كتاب الله قد طود الشامخ واستمر عثمان يقرأ كتاب الله جل وعلا فانقض عليه مجرم يقال له التجي التجيبي التجيبي وهو رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود واسمه كنانة ابن بشر لعنه الله قام هذا الرجل الذي يقال له التجيبي فضرب عثمان ضربة آثمة فأصابت كف عثمان فقال عثمان الحمد لله والله إنها يد خطة المفصل كتب بإيديه المصحف الصور الصور المفصل اللي هي ايه فصلت كل صورة لوحدها قصيرة اللي هو الجزء الأخير من القرآن يعني وهذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل والطبري في تاريخه وابن أبي شيبة في المصنف وخليفة ابن خياط في تاريخه وابن حبان وابن أبي داود في المصاحف كما في فضائل القرآن وفي الدر المنصور للسيوطي وابن عساكر قال عثمان لما قطعوا يده والله إنها يد خطة مفصل وكتبت القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان عثمان من كتاب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء التجيبي مخترطا سيفه فوضع السيف في بطن عثمان رضي الله عنه فجاءت زوجته الصابرة الوفية التقية النقية العفيفة الطاهرة اسمها نائلة رضي الله عنها وأرضاها لتفدي عثمان بروحها ودمها ونفسها فطعنها هذا المجرم فقطع يدها ولما جرت نظر إلى مؤخرتها فقال ما أعظم عجوزتها فهم عليهم من الله ما يستحقونه كل هذا والخليفة صابر وهو الحيي الوقور إنه رجل جاوز الثمانين من عمره إنه زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صاحب بئر روما إنه مجهز جيش, جيش, جيش العسرة إنه جامع القرآن إنه كاتب الوحي لنبي الله العدن الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم إنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حياته بالجنان إنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتناول الإفطار معه ومع أبو بكر وعمر سيتناول معهم هذا الإفطار عثمان ألم أقل لكم إن الذي يؤلم القلب ويبكي العين بل ويدمي الفؤاد أن هؤلاء المجرمين الخبثاء في كل عصر وفي كل مصر يرفعون الحرب ويشعلونها على أئمة الدين وقادة الأمة باسم الإسلام باسم الإسلام يرفعون شعار لله تعالى لصالح الإسلام للحرب على الإرهاب للقضاء على التطرف إنهم يريدون أن يطمسوا هوية الدين هوية الدين تحت هذه الشعارات المضللة الخبيثة الكاذبة ولم يكتفي المجرمون الخبثاء بهذا الأمر وإنما أبى ورفض ورعهم الباهت وزهدهم الكاذب أن يدفن عثمان رضي الله عنه في مقابر المسلمين بعد ما قتلوه قالوا لا ما يدفنش مع المسلمين هل تتصور هذا إلى هذا الحد من الورع والزهد الكاذب الباهت المريض يقف هؤلاء ويمنعون تماما أن يدفن عثمان رضي الله عنه في مقابر المسلمين في البقيع وإنما دفن ابتداء خارج المقابر ثم بعد ذلك اتسعت البقيع وأدخلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى المقابر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن مكمن الخطر أن تعلن الحرب دوما على القيادة لقطع رأسها ولتحطيم أضلاعها باسم الإسلام ومن أجل الله تعالى والمصيبة الكبرى أن الأمر ينطلي على كثير من السذج السذج الرعاع والغوغاء الذين يتبعون وينقادون لكل ناعق بالهوى والباطل والضلال فهؤلاء المسلمون غوغاء من الأمصار كما وصفهم الزبير رضي الله عنه وأرضاه كما في تاريخ الطبري وهم نزاع القبائل كما وصفتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في تاريخ الطبري وحثالة الناس متفقون على الشر كما في ابن سعد في الطبقات وهم رعاع من غوغاء القبائل كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم وهم خوارج مفسدون ظالمون باغون معتدون كما قال ابن تيمية في منهاج السنة وهم رؤوس الشر والجفاء كما يقول الزهري في دول الإسلام وهم أراذل من أوباش القبائل كما وصفهم ابن العماد الحنبلي في الشذرات هؤلاء هم قتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه ليس من الصحابة أبدا واحد منهم كما فصلت قبل ذلك وقد قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه في ذي الحجة بالإجماع في شهر ذي الحجة والجمهور على أن ذلك كان في يوم الجمعة شوف حتى اختيار اليوم في يوم الجمعة لثماني عشرة دخلت من شهر ذي الحجة في السنة الخامسة بعد الثلاثين من الهجرة وهو ابن اثنين وثمانين سنة وأشهر على قول الجمهور هذا الكلام أشهر الأقوال التي قيلت في موت عثمان رضي الله عنه وارضاه وقام نفر من الصحابة يوم قتله فغسلوه وكفنوه وحملوه على باب ومن هؤلاء حكيم بن حزام رضي الله عنه وحويطب ابن عبد العزة وأبو الجهم ابن حزيفة وينار ابن مكرم الأسلمي وحبير بن مطعم وزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وصلى عليه زبير بن مطعم وقيل صلى عليه الزبير بن العوام وقيل صلى عليه حكيم بن حزام وقيل صلى عليه مروان بن الحكم وقيل صلى عليه النسور ابن مخرمة رضي الله عنهم جميعا ورجحت رواية في مسند الإمام أحمد أن الذي صلى عليه هو الزبير بن العوام والله أعلم وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أوصى إليه لزبير بن العوام يعني إن هو يصلى عليه ودفن يوم السبت بين المغرب والعشاء شوف تركوا جثته اليوم السبت ليه بقى مش عايزين يدفن مع المسلمين فتخيل ان تكون قامت ثورة في الوقت ده دفن يوم السبت بين المغرب والعشاء يعني كمان في نهاية يوم السبت في حش كوكب بالبقيع وكان عثمان قد اشتراه فوسع به البقيع أتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الفصل القادم عن هذه الفتنة الحالكة الحالكة السواد لأجلي وأظهر الحق من الباطل لنبرئ ساحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تطاول فيه الأقزام على القمم الشماء فهنا نتوقف عند هذا القدر لنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الفصل القادم عن هذه الفتنة حالكة السواد لأجلي وأظهر الحق من الباطل لنبرئ ساحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تطاول فيه الأقزام على القمم وإلا فورب الكعبة أنا أشعر بضآلة وحقارة أن يتقدم مثلي ليذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام للشيخ محمد حسان وأنا أوافقه على هذا أيضا فأنا والله لا أرفع من قدرهم وإنما أرفع من قدري وقدركم بالزود عن حياضهم لأنني أعلم علم اليقين قدر أصحاب سيد المرسلين وأعلم علم اليقين قدر نفسي فأنا لا أساوي حبة رمل وطئتها نعل عثمان رضي الله عنه وارضاه وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنة النعيم وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه بعد ذلك إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى فصل بعنوان مبايعة علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن عرفنا ماذا حدث مع عثمان لنعرف ماذا سيحدث مع علي بن أبي طالب لأنها هنا بدأت الفتن تنتشر وبدأت تستشري في الأمة وخاصة فيما يتعلق بأمر الرعية وأمر الرعي قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك